أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا روى الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا تعالى من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى يهريق دمه فيقول الله انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفق مما عندي حتى يهريق دمه وهذا الحديث رواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن ولفظه إن الله لا يضحك ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه يعني يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إن الله لا يضحك إلى رجلين رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فيقول الله عز وجل لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفق مما عندك فيقول فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف هذا حديث الثورة الإيمانية شاهدنا في هذا الحديث لفظ ثارة أعلن الثورة أطلق حماسة الإعلان ده شد انتباهي ومن هنا جعلت المحاضرة باسمه أنه الناس في لهوهم وعبثهم بيقولوا أطلق حماسك فمن أحق بها وأهلها إلا أهل الإيمان أن يطلقوا حماسه أن يعلنوا الثورة والثورة هذه المرة ليست بمفهومها الدارج وإنما ثورة على الفراش ثورة على النوم ثورة على الدعة ثورة على الراحة فثار على شهوته وهنا لفظ الحديث بيشير إلى شدة المعوقات القيود الرجل نايم وبجانبه زوجته وحبيبته وله فيها أرب ورغم هذا يثور على اللحاف وعلى الفراش وعلى الزوجة وعلى كل شيء رغبة فيما عند الله وشفقة مما عنده سبحانه وتعالى هذا المعنى طبقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمنا عائشة ذريني يا عائشة أناجي ربي وتقول له إني لأحبك وأحب ما تحب يعني إذا كان علي أنا أحب قربك وأحب ما تحب فتؤثر ذلك محبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عبد الملك كانت تقول ما سبقكم عمر بكثير صيام ولا كثير قيام ولا بكثير طاعة ولكن كان يكون معي على فراش واحد فينتفض للصلاة واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى هي دي الثورة الإيمانية هو ده المطلوب أن تطلق فيه الحماس وهو ده الميزان اللي يظهر هو أنت بتاع آخرة هو أنت عامل من عمال الآخرة ولا أنت بتاع شهوتك هو أنت راكن للدنيا هو أنت مطمئن بالدنيا هو أنت قابع في مستنقع الدنيا أنت مين هنا تطبيق عملي لكل واحد مننا ويستطيع كل ليلة أن يثبت هل هو من أهل الله من أهل الآخرة من عمال الآخرة هنا يؤثر ربه على شهوته هنا تكون الثورة الإيمانية المطلوبة لكن حتى تطلق هذا الحماس ينبغي أن تفك قيدك وأعظم القيود هي المبررات النفسية اللي كل واحد مننا بيعتذر بها فيما بينه وبين نفسه أنت ما بتشتغلش ليه؟ والله ادعي لي أصل عندي ظروف ايه مشكلتك اصل الدنيا واخداني حبتين ايه مشكلتك ما انت عارف الناس والفتن الشديدة اللي موجودة في كل مكان وانا برضو انسان وضعيف وخلق الانسان ضعيفا ايه مشكلتك اصل انا مش عارف امشي على نظام في حياتي ايه مشكلتك اصل انا جربت وما نفعتش ايه مشكلتك اصل لسه عندي رواسب اصل انا عندي افات قلبية مش عارف اعمل حاجة انا نفسي اطبق اللي انت بتقوله ده لكن مش لاقي الطاقة دي مش لاقي الحماس اللي انت بتقول اطلقه ده فاخطر حاجة تلك الاعذار عشان كده احنا عايزين نمسك شبهة شبهة من الشبهات دي ونجيب عنها إجابة إيمانية كافية شافية عشان لما الشيطان ينفث هذه الشبهات تجد في قلبك الرد طب وبعدين لازم لها حل تجد بعض الناس يقول لك ايه اول عذر يقول لك القطر فاتني خلاص انا كبرت على اللي انت بتتكلم عليه ده اصل انا بقالي فتره طويله جدا في طريق الدين ده وبعمل محاولات كتير فكثرة المحاولات الفاشلة قست قلبي فالقطر فاتني أو يبص على بعض الناس اللي كانوا معاه أو يذهب لبعض علاة الهمم في أي باب من أبواب علم عبادة دعوة أي مكان فينظر إليهم فيقول لك لا لا لا لا فين ده عشان أوصل له فيتثبط ويحبط يقال هذا أما تعلم أن القافلة سارية ونهايتها الجنة ألم يقل الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الحسن لم يجعل الله للعبد أجلا في العمل الصالح دون الموت أقول المثال ده وأنا بقوله كتير في المواعظ وبقوله كتير في الدروس لأهميته وخطورته في معالجة هذا النوع من اليأس فاتني خلاص القطر إيه المثال دايما أقول يا جماعة سكة ربنا 100 متر انت في سبق 100 متر مطلوب منك انك تأدي ال 100 متر دول في 10 ثواني راجل جريهم جابهم في 30 ثانية ايه الخيبة دي ده يعني بعيد قوي قوي ده انت مين يا ابني ده انت لسه محتاج تتعلم من اول فلو بص كده وقال 30 ثانية ومطلوب مني 10 ياه دي بعيدة قوي هيعمل ايه مش هيكمل ومش هيعملهم تاني ويبقى رضى بالفشل اللي هو فيه لكن في واحد تاني يقول لك كويس 30 احسن من دقيقة لا المرة الجاية يبقى 29 انا هعمل رياضة اكتر واحاول ان انا يبقى عندي استعداد افضل وهجريها جابها 29 كويس بنتقدم بيبص للجانب الايجابي ما بيبصش ان هو ده فشل بنسبة الضعف ما بيبصش كده بيبص ان هو احسن وافضل فبيبص بجانب ايجابي فبيحاول يعالج نفسه بالمعنى ده فكل شويه يجريهم تاني يجريهم تاني وهو ده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لغايه ما تاتي ربك بالقلب السليم هتجري ساعتها يوم ما يبقى قلبك سليم هتجريهم في العشر ثواني فهمتوها؟ مطلوب ايه في المعنى ده؟ مطلوب ان انت كل شويه بتجدد اللي هو معنى التوبه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. جري ال 100 متر وما جابش المطلوب تاني نتوب تاني ونجدد توبتنا تالت ورابع وعاشر لغايه ما نجريهم صح ونوصل للطريق لربنا سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان ورقه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا مع كبر سنه وذهاب بصره فتمنى ان يكون فيها جزعا قويه فيكون نفعه اكبر واثره اكثر ما بصش بقى انا راجل غلبان وكبير في السن ومش هقدر اني انصرك وانه اعمل معاك اي شيء فيهمد بكده قال لا انا اتمنى ان انا اكون ساعتها قوي وان انا اقدر ااثر وان انا اعمل شيء ساعه ما يخرجك قومك وفي كتاب الزهد للامام احمد عن انس ان ابا طلحه الانصاري قرا سوره براءه فلما اتى على هذه الايه انفروا خفافا وثقالا قال ارى ربنا عز وجل يستنفرنا في كل حال شيوخا وشبابا جهزوني أي بني وكان رجلا طاعنا في السن فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر رضي الله عنه فنحن نغزو عنه فأبى فجهزوه فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم تتغير جثته فدفنوه فيها في هذه الجزيرة وقال الإمام الشافعي طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المروءات أنت من أهل المروءة؟ أنت ينفع تبقى من أهل الاستقامة والالتزام أنت ثقة أنت من أهل العدالة أهل المروءات يشمخ بأنفه يتعالى على الدنيا فلا يصلح له أبدا الراحة قال فإن أحدهم لم يزل تعبانا في كل زمان هكذا لقينا أهل الله أهل الآخرة الراغبين حقا في نيل الرضا من قبل الله تبارك وتعالى وسئل أحد الزهاد عن سبيل المسلم ليكون من صفوة الله أعمل إيه عشان أحسن واحد في الناس دي كلها قال إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة يستنفر همته بيطلع كل جهده أشتهي أن أصلي فأقوم حتى لا أكاد أقوم وأشتهي أن أركع حتى لا أكاد أركع وأشتهي أن أسجد حتى لا أكاد أسجد لا أستطيع قد بذلت الغاية عندك يا رب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ابن آدم من يوم ولد إلى أن يموت لو أتى الله زحفا أتى الله زحفا لحقره يوم القيامة يعني أنت هتعمل كده وهتلاقي نفسك في الآخر برضه واقف تقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وهتقولها بجد مش اللي هو أنا عملت ده أنا تعبت ده أنا جبت آخري كل شوية بتستقل فبتزيد أكتر كل شوية تستقل فبتزيد أكتر قيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة فيا أيها المتقاعس وتقول فاتني القطار لم يفتك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين واستنفر همتك في كل باب تيسر لك البعض يقول وهذه الشبهة الثانية أنا للأسف الشديد رجل وعلي أعباء ولابد أن أسعى في طلب الرزق ويذهب جل وقتي فيه ويقول وأنا فقير ولي حاجة وعندي أولاد وعندي زوجة وعندي ارتباطات وينسى هذا أن رزقه مكفول وأن طلب الرزق لم يمنع الصحابة والتابعين وسلف الأمة من أن يبذلوا نفسهم لله تبارك وتعالى أما سمعتم قول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فالشاهد ربنا دلنا ليه هم رجالة وليه لا تلهيهم تجارة وليه الدنيا مش واخداهم عشان يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وما وصفش اليوم ده بأي صفة تانية ليه عشان الناس دي كانت دائما أبدا تخاف زيغ القلب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كانوا عارفين أن الزائغين هم الذين لعنوا فطردوا من الرحمة فلذلك قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة فلو نزلت الرحمة حفظنا من الفتنة كانوا طول الوقت متحسسين قلوبهم طول الوقت خايفين على أنفسهم طول الوقت يخافون هذا اليوم وأعظم ما في هذا اليوم بالنسبة لهم أن القلوب فيه تتقلب والأبصار وهم طول الوقت على الجادة لا يلتفتون لا يزيغون لا يعرفون هذه المعاني طول الوقت يستمسكون بأسباب الثبات على الطريق يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يتثبتون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة أسباب الثبات أهي سماع المواعظ التثبت بالذكر التثبت بالقول الثابت بلا إله إلا الله بالعلم النافع كانوا دائما أبدا قضيتهم الأساس هي قضية قل آمنت بالله ثم استقم قضيتهم الأساس قضية الثبات يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات أولها أسألك الثبات في الأمر فاهمين؟ وروى ابن ماجة وابن حبان والحاكم وأبو نعيم عن جابر والبزار عن حذيفة والحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فامشوا في مناكبها ولم يقل سارعوا ولا سابقوا فامشوا في مناكبها تخفف الله تكفل برزقك أليس الله بكاف عبده قل بلى طالما يكفيك لماذا تطلب ما يطغيك وإذا كان ما يعطيك لا يغنيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك وده اللي الناس كلها فيه واحنا مش عايزين نستطرد في هذا المعنى لكن لما تشوف انت كنت بتتطلب ايه من امور الدنيا وبتجري وراه ولما حصلته فتح لك باب اخر يقعد يقول انا عايز بس شقه قد كده امشي بيها حالي مش عايز اكتر من كده واحد لسه في مقتبل حياته عايز شقه جار جار جديد مش مشكله شويه شويه طب ما تخليها قديم ويبقى احسن عشان يبقى الواحد مستريح اكتر بدل ما يقعد له خمس ست سنين وبعد كده يشيل العفش ويوديه شمال ويمين وبعدين يعمله يبقى الواحد عنده استقرار افضل شويه طب ما تخليها تمليك عشان حتى يبقى الوضع احسن شويه على اساس يبقى برضه الحمد لله كده امنا نفسينا الشقه في المكان الفلاني والشقه مساحتها قد كده طب اعمل ايه دلوقتي انا جبت ولد وجبت البنت فعايزين نفصلهم لازم الشقه ما تبقاش ثلاث اوض تخليها اربعه عشان خاطر البنت تبقى في حته والولد تبقى في حته ويبقى عندي اوضه كذا وعندي كذا فعايزين شقه اكبر شويه طب وبعدين دلوقتي الوضع اختلف البيئه اللي احنا عايشين فيها دي بقت صعبه قوي الجيران مش عارف ايه والوضع ايه فعايزين ننتقل لمكان افضل طب وبعدين انا عايز اعزل اولادي واعزل زوجتي واعزل ناسي عن الفتن و و و ناخد لنا حته بقى كده نصيف فيها كل بتاع طب وبعدين ايه يا عم عمرك راح مش هتخلص فاللي يؤمن بان الله كافيه بما يعطيه يرضى بما يقسمه الله له ويسعى في اتخاذ الأسباب دون أن يكون عنده هذا الشرف في طلب الدنيا مش هيتجنن مش هيتقطع خلاص انا مش عارف اعيش ما كانش معايا الناس دي هتعيش ازاي طب انا في مستوى اجتماعي طب ده, ده التخويف بتاع الشيطان ده يا عم ان الله تكفل برزقك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون إذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يحملنكم استبطاء الرزق ولازم هتبقى في فتنة في الرزق ولا نبلونكم بشيء من الايه من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولا نبلونكم والله هيحصل البلاء لكل واحد مننا في ده وتسأل الأغنياء وتسأل الفقراء وتسأل أصحاب الطبقات المتوسطة الكل بيجي عليهم أوقات زي كده مفيش سيولة أصل الفلوس في التجارة أصل الوضع كذا أصل ورايا التزامات كذا كل الناس لازم سيبتلى بذلك فقال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته عندك يقين بده تخلص مشكلة الرزق ومشكلة أصل التزاماتي وأصل وضعي وأصل وأصل اسمع كلام ابن القيم علشان تاخد بقى الأسس الإيمانية والقواعد الربانية في كتاب الفوائد يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها إن ما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها ومن أجمل في الطلب يبقى سعى ومن غير كد ومن غير ان هو يستهلك طاقته كلها في طلب الدنيا فمن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها ثم قال في فائدة أخرى في الفوائد وهنا القاعدة لابد في قبول المحل اللي هو القلب لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده ما ينفعش تحط خمرة ولبن ما ينفعش لازم نشيل أثر الخمرة خالص من الكوب وبعد كده نحط لبن إنما هتحط الاثنين على بعض وتقول لي أهو سائل وإن شاء الله اللبن أكتر من الخمر الخمر أفسد ما ينفعش فدنيا على آخرة ما تنفعش هتقعد انت برضه تلعب اللعبة دي والشيطان يلعبها معاك مفيش مشكلة ومش لازم نتزمت ويبتدي بقى ايه يزين لك الامور والواحد يدي لنفسه قسط من الراحة يا عم ماشي انا الكلام اللي انت بتقوله ده صح بس انت بتستخدمه غلط ده كلمة حق يراد بها اباطيل مش باطل واحد وسع على نفسك واعمل على نفسك واعمل كذا واعمل كذا فيبتدي الدنيا دنيا دنيا والدنيا فتانة اتقوا الدنيا فقبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده وهكذا كما أن في الذوات والأعيان فكذلك في الاعتقادات والإرادات فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل قلبك في دنيا قلبك مليان خبث في حب الدنيا في التعلق بيها في حب بعض المعاصي فإذا كان كذلك القلب مليان بهذه الاعتقادات ومحبة هذه الأمور لم يبقى فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع عرفت ليه ما بتكملش عرفت ليه المشكلة بتبقى موجودة فين موجودة في ان انت حاطط الاثنين مع بعض وهذا القلب ينبغي أن يفرغ وأن تجمع همك على هم الآخرة ومن جمع الهموم على هم واحد هم الآخرة هم المعاد كفاه الله سائر الهموم كما أن اللسان عموما بقى إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع ده مقضيها هزار وضحك ومقضيها لغو ومقضيها غيبة ونميمة وكلام بالباطل وعبث وي وي وي هذا اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل كذلك الجوارح أنا مستهلك جوارحي في أعمال معاصي وأعمال غير طاعات مستهلك عيني في النظر للمحرم سماع محرم رجلي في المشي إلى الباطل أو إلى بعض الأشياء التي لا ينفعني شأنها في أمر الآخرة فإذا كان كذلك لم يتمكن من شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها وكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله المشغول بحطام الدنيا المشغول والمشتاق إلى هذه الأمور لا يمكنه بحال أن ينشغل بحب الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من ذلك قال الإمام مالك والأثر في كتاب الزهد الإمام أحمد بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك وصفة ما فيش بعد كده ومراية انت بتتقطع على ايه على دنيويات فاقدها كل حاجة هتأسف عليها من أمور الدنيا هتخرج هم الآخرة من قلبك والعكس انت مهموم بالصلاة مهموم بالذكر مهموم ان انت لغاية النهاردة ما خدتش حظك من طلب العلم ان انت لغاية النهاردة ما ختمتش القرآن او انك حتى لو ختمت مش هو القرآن الثابت اللي عندك بالشكل المطلوب ان انت حتى لو وصلت لدرجة جيدة لسه في درجات تانية انت مفوتها انت لغاية النهاردة ما تقدرش تبقى متدبر لآيات القرآن بالشكل المطلوب انت ما عندكش الحصيلة المطلوبة من فهم النصوص الشرعية ومن تلقيك للسنة النبوية انت في سنن كتير جدا هاجرها فانت ماسك لي في حاجتين ثلاثة وسايب عشرات فطول الوقت قاعد بتستفز نفسك بالمعاني دي وتحزن يا لقد فوتنا قراريط كثيرة انا مفرط في حاجات كتير فحزنك على ده يطلع هم الدنيا من قلبك إنما لو مش فارقة معاك هيبقى الأمر ده للأسف الشديد عائق وما أشده من عائق أمر الدنيا والشغل والوظيفة والارتباطات والكلام اللي كل واحد يحط شماعة ومبرر علشان خاطر يخرج لنفسه مبررا أمام نفسه وتراه يتقاعس بعد ذلك الشبهة الثالثة الاستسلام للواقع فيجي البعض يقول لك بص انت قاعد تعب نفسك قوي كده ليه ايه يعني ما هو غيرك كان اشطر هعمل ايه يعني يا عم لا يكلف الله نفسا الا وسعها بتطالبني بما لا يستطاع ليه ما تبص يا عم الشيخ انت انت قاعد على الكرسي تقول لنا كلمتين وخلاص ما تشوف للواقع اللي احنا عايشين فيه احنا الواقع مر اصل انت ما دخلتش بيتنا وشفت ابويا بيتصرف معايا ازاي اصل انت ما دخلتش الشغل وشفت الفتن اللي قدامنا عامله ازاي اصل انت ما اتحطتش في موقف من المواقف يخليك لازم ان انت تحاول تجري في الدنيا حبتين ثلاثة وإلا هتضيع وسط الأسود ووسط عالم الغابة اللي احنا عايشينه ده فيستسلم للواقع ويضعف شعوره بالمسؤولية تجاه دينه هيقول لك هعمل ايه يعني عايزني اعمل ايه يعني ما انت عارف الحال ما احنا مقيدين ايه يعني ايه الحل يعني عايزنا نعمل ايه علشان خاطر نبقى رافعين رايه الدين ويتبلد إحساسه ويتجمد حماسه ويقال لمثل ذلك قول مالك بن دينار إن صدور المؤمنين تغلي بأعمال البر وإن صدور الفجار تغلي بأعمال الفجور والله تعالى يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله بتتقطع على إيه إيه أكتر حاجة مقطعاك إيه أكتر حاجة مشيباك ايه اكتر حاجة مؤرقاك ايه اكتر حاجة بتفكر فيها دينك ولا دنياك دينك ولا نفسك همك قد اهمتهم انفسهم ولا همك ديني لحمي دمي وان قتلت او حرقت دينك على الاقل حفظ دينك انت وحفظ دين من حولك المسؤوليات اللي عليك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلو كان القلب يغلي أو فيه هم الآخرة لعرف كيف يخدم دينه وكيف يتحمل المسؤولية وكيف لا يتبلد إحساسه وكيف يستنفر حماسه وكيف يكون بحق حامل لهذه الراية ويعرف أنه إن تقاعس عن ذلك فيوشك أن يقعد مع القاعدين وأن يخلف مع المخلفين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فيخشى أن تكون كذلك فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ما هي كده يا كده لا ثالث إما خادم وإما في الطرف الآخر إما خادم لدينك إما خادم لدنياك إما ذليل لربك إما ذليل لنفسك ومعاصيك وشهواتك ودنياك لا ثالث بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قسم الناس إلى نوعين في الهم من كانت همه الآخرة من كان همه الدنيا ما فيش ثالث ما قالش من كان همه دنيا وآخرة ما فيش يا ده يا ده الشبهة الرابعة التعذر بعدم وجود برامج متاحة وإلقاء اللوم على غيره فيلقي اللوم على المشايخ على العلماء على الدعاة على الإخوة اللي يتربى في وسطهم فتراه دايما احنا مش منظمين احنا فوضويين وتلاقي غالب أهل بلادنا بالذات يعني والعرب فيهم الصفة دي أكتر ناس يحللوا أصل الناس النهاردة تايهه أصل الوضع من حوالينا كذا يا أخي ظواهر غريبة جدا ويبتدي بقى يلقي باللئيم على يمين وشمال و... ولا يلقي أول ما يلقي باللئيم على نفسه أو خلينا بقى يعمل لها تعديل بيبقى فيهم الكلمتين دول ويبتدي يقول لك إيه وطبعا إحنا بنحاسب من قبل ذنوبنا وكلا أخذنا بذنب طبعا ده بسبب تقصيرنا طبعا ده سبب عيوبنا لكن اديني بعد لكن تسمعش أي حاجة قبل لكن بعد لكن تعرف اللي جواه لكن احنا ما لناش مشايخ احنا ما لناش علماء احنا ما لناش حد ياخد بايدينا احنا ما عندناش فكره احنا ما عندناش نظام احنا ما عندناش كذا احنا احنا احنا احنا وده قد يكون كلامه في حد ذاته ليس خطا لكن بيمثل عنده قناعه تهمده خلاص بقى ما هو مش مشكلتي انا هي مشكله المشايخ اللي ما حطوش منهج مش مشكلتي انا هي مشكله البيئه اللي حواليا اللي مش مناسبه مشكلة ان انا ما لقيتش علماء انت عايزني ابقى طالب علم ازاي وانت بتقول ان البلد ما فيهاش علماء وكل اللي, اللي بيتقال عليهم مشايخ دول طلبة علم هم اللي بيقولوا الكلام ده طب عايزني ابقى عالم ازاي يا عم حطني في بيئة افضل من دي ساعتها اطلع لك فهو قصار امره كده انه دايما يتعذر بعدم البرامج والخطط وينتظر من الاخر كل شيء ويقال لهذا الجالسون الخاملون لا تنتظر منهم افكارا جديده واحد من المتخصصين في الإدارة فكان بيتكلم معايا فكنت بقول له أنا أبحث عن الراحلة أبحث عن الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة فأقول له أنا نفسي ألاقي الراحلة ده إن هو ده اللي هيشيل فقال إيه ألبس اللي تلاقيه قصارى حاله عشان تعرف الراحلة من غيره تلاقيه قصارى حاله الكلام ده اللي هو خامل يقعد يقول لك أصلي وفصلي وتحطه تحت ضغط ما يطلعش منه انفض يدك منه اللي يقعد يتبرر إنما صاحب الرسالة وصاحب القضية تلاقيه هو نفسه لو حصل ليه عذر تلاقيه فعلا يأتيك وهو متأسف متقطع إنه فاته هذا الأجر وفاته هذا الحال يبكي ويتقطع إنما التاني يقول لك ما تسعش ائذن لي ولا تفتني فاهمين؟ فهكذا الجالسون الخاملون لا تنتظر منهم أفكارا جديدة ومن ظن ذلك من ظن انه هتجيله من بره لما يحطوا منظومه ويحطوا اساس ويحطوا كذا وده اللي بيحصل تعمل الكلام ده وانا مجربه مع الشباب تحط اسس وتحط حاجات تلاقي التفلت ويبان كل واحد واول ما تيجي تقول لهم يا جماعه عايزين نعمل مثلا دوره علميه في الموضوع الفلاني يخش لك 700 800 واحد ويصفصفوا في الاخر خالص على 50 واحد لما يعني يبقى كويس قوي ليه احنا كده يعني عايزين أي حاجة وأي شغلانة ومفيش منهج ولو ما تلاقي أي قشة والواقع الواقع إن المشكلة مش في هؤلاء مش في النظم ومش بس لكن المشكلة عندك أنت ابتداء إن الذي لا يعيش هم الدين وينام ويستيقظ عليه محال أن ترد عليه أفكار في تطوير ورفع شأن أمر ديانته و و يستحيل أن تجد منه ذلك فليست الثكلة كالمستأجرة الواحد اللي بيتقطع من جوه عشان حزن من جوه اللي فاقد دلوقتي حاجة فبيبكي بكاء الثكلة اللي فقدت ابنها مش زي واحدة جايبينها مأجرينها عشان تدينا صوتين كده ولا حاجة مش كده يستحيل شبهة الخامسة الانشغال بنقد الآخرين قيد انه يبتدي يقول لك ما اصل فلان ودي طلعة موضة يعني اصل الشيخ فلان عنده مشكلة في الدعوة علان عنده مشكلة وشبهة في العقيدة وسلان ما عندوش منهج تربوي وكذا ما عندوش الحتة دي فكل من حوله انا حد عمل معايا الحركة دي رحت قايل له طب بالله عليك حط لي انت وانا ماشي وراك ما هو انت طلعت لنا الناس كلها دلوقتي فلان كذا طب حط لي بقى المنهج ايه المنهج المتكامل عشان اللي انت هتحطه ده انا يا سيدي هتخذك من هذه اللحظة شيخي يلا انت بقى حط لنا المنهج الذي ليس بعده ما انت قاعد دول عندهم ودول عندهم ودول مش عارف ايه ينقد غيره ولا يشتغل الا بذلك قال الحسن في وصف أناس مثل هؤلاء لما وجدهم قد اجتمعوا في المسجد يتحدثون قال إن هؤلاء ملوا العبادة ووجدوا الكلام أسهل وقل ورعهم فتحدثوا الناس دي ما بتصليش قيام الناس دي ما بتتنفلش كل يوم كذا الناس دي مش مشغولة إلا بقيل وقال وفي السير قال الأوزاعي إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا وإحنا في زمن الفضائيات وفي زمن ما أكثره من كلام كله كلام اللي عايز يسمع أي حاجة هيسمعها واللي عايز يخش على النت يسمع أي محاضرة في أي موضوع هيلاقي واللي عايز يقرأ في أي بتاع هيلاقي الكلام مفيش أكتر منه لكن المساجد مهجورة والإخوة اللي اسمهم إخوة الملتزمين بقوا من الندرة بمكان صاروا كالغراب الأعصم ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن النسابة البكري أنه قال لرؤبة بن العجاج ما أعداء المروءة قال له إيه أكتر حاجة تخالف المروءة وتخالف الديانة قال تخبرني قال بنو عم السوء إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا أذاعوا دول أعداء المروءة ودول أعداء الديانة ودول اللي وجودهم بيثبط السالكين إلى الله عز وجل ويشغلوهم يعني هو طول الوقت يروا سيئا فيذيعوه وإذا رأوا حسنا ستروه وقال أبو هريرة يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل في عين نفسه يبقى عامل بلوى سودة قد كده ويقول لك فلان أخطأ في كذا وعمل في كذا اشغل نفسك بعيب نفسك الشبهة السادسة إبراز الشخصيات المتقاعسة وتعليل النفس بهم وأنه ليس الوحيد في هذا المجال وهو يعني أنت جاي بتلومني أنا ليه ما تروح تقول للناس مش معنى أنا يعني اللي جاي تقول لي كن كراحلة وأعلي همتك وأطلق حماسك يا عم ما أنت شايف الناس هم إخوة هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله الواحد منهم يعني يسد عين الشمس وزي الفل اهو وعايشين يا عم وبرضه مقضيينها أحد الشباب من أصحاب الطبقات العليا فطلعت في دماغه يعمل إيه بقى حركات قال لك هاخد مراتي واروح أتعشى بيها ليلة العقد أتعشى بيها في لبنان ونرجع في نفس اليوم اسمع بقى اللي اتقال واحدة راحت قالت لجوزها طب ما هو أخ اهو يعني مش معنى أنا يعني ما هو أخ اهو وبرضه يعني بيعرف ربنا يعني وبيخش جامع مش معنى أنا يعني ما هو كويس اهو مش معنى أنا بقى اللي قاعد تقول لي ما تخرجيش وما تعمليش وأقري في بيتك وقرنا في بيوتكن ومش عارف إيه ما هو برضه بيعرف وقرنا في بيوتكن اهو بيعمل حاجات حلوة اهو أدي الحال فتبتدي إيه الشخصيات المتقاعسة دي تبقى قدوات هم دول الناس اللي احنا نحذو حذوهم لأنه برضه اهو عايش يا عم وعاش حلو وبعد كده بينتكسوا وبيبقى حالهم حال بس هو في الأول خالص بيقعدوا يزينوا الأمر كده ونسي من يتخذ هؤلاء قدوة أمامه أنه سيدفن وحده ويبعث وحده وسيقف بين يدي الله وحده وحينئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم نسي أنه في مضمار في سباق وقد لام الله القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم في مناقب الإمام أحمد خذ القدوات بقى ذكر في شأن الإمام أحمد قال إبراهيم الحربي صحبته عشرين سنة صيفا شتاء حرا بردا ليلا نهارا فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس فيش يوم الإمام أحمد مهدي الموضوع شوية كل يوم في زيادة وفي الحلية قال حماد بن سلمة ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا إن كانت ساعة صلاة وجدناه مصليا إن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا في المسجد كنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله وعنده وقت إمتى ده يعصي ربنا ما عندوش وقت وفي السير ذكر عن جرير ابن عبد الحميد أن سليمان التيمي لم تمر ساعة قط عليه إلا تصدق بشيء فإن لم يكن شيء صلى ركعتين هو متعبد بالعبادتين دول يا إما الوقت ده أصلي يا إما تلاقيه ينفق في سبيل الله هو متعبد بهذين البابين وهكذا ومن كان له هذا الشأن فإنه ترجى له فتح أبواب الجنان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله أنفق زوجين يفتح في أكثر من باب من أبواب الطاعات شوفوا سيدنا أبو بكر هي دي أخطر ما في الحديث ده أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان فيقول له طب وفي حد هيتنادى من كل الأبواب انت تسمع الحديث وتروح هيجي ايه خلاص انا باب الصلاة لا سيدنا ابو بكر قال ايه طب وفي حد هيعرف يخش من الابواب كلها هي دي هي دي اصحاب الهمم الشبهة السابعة ده بقى ايه شخصية عاطفية حساس قوي وده يقول لك ما تشدش علينا راح عليا انا مش ناقصك يعني هي هتبقى منك ومن غيرك ومن الدنيا ومن المشاكل ومن فعنده حساسية مرهفة من النقد أو اللوم ويجعل ذلك عائقا فالبعض لا يريد أن يلام ولا يريد أن يحاسب ولا يريد أن ينتقد فإذا واجه ذلك تأثر وانقطع عن العمل يا عم بقى هي ناقصة إما بالشعور بالإحباط أنت جبت لي إحباط ده أنا الكلام ده في كل الدروس اللي بيبقى فيها تحليل الآفات بسمعه على طول بس الشيخ طالع نازل يقول لك آه الرياء العجب آه خصلة من خصال النفاق العجز الكسل يا عم بقى يا عم كلمنا في الجنة كده وكلمنا في حاجة حلوة كده فرفش كده تعامل نفسك ليه قاعد تقول لك الافات والعيوب يا جماعه ما احنا لسه قايلين اهو مش هينفع لازم نطهر الاول يعمل تخليه الاول بعدين نحط فالكلام ده علشان خاطر ما ينفعش يبقى عندك ورم خبيث وانا قاعد اديك فيتامينات هتعمل معاك ايه الكلام ده لما سئل شيخ الاسلام لما قيل له التسبيح ام الاستغفار فقال الثوب اذا كان نجسا يعطر ام يغسل فنحط لكم شويه برفانات كده وشويه عطور كده يبقى ريحتك حلوه وانت في الاخر خالص ثوبك فيه نجاسه هي دي فيحبط أو أنه وصل إلى مقام لا ينبغي أن ينتقد ده واحد تاني بقى أنا كبرت على الكلام ده أو أن مثل فلان كيف يوجهه وينتقده أنت مين أنت عشان جاي تتكلم معايا وأين هذا من عمر القائل رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد التابعي العالم الزاهد التقي القرشي يقول لمولاه الولد اللي شغال عنده العبد مولاه مزاحم إن الولاة جعلوا العيون على العوام يعني شغلوا الخدم بتاعهم علشان يبقوا إيه يبقوا عيونهم على الناس ويجيبوا لهم الأسرار والأوضاع و و وأنا أجعلك عيني على نفسي أنا عايزك بقى تشتغل جاسوس بس جاسوس علي أنا فإن سمعت مني كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه فعذني عنده وانهني ينفع نعمل الكلام ده مع بعضنا تقول له بالله عليك يعني بجد قول لي قول لي على عيبي أنا عايز أعرف ده ده أنت يبقى أكتر هدية أعظم منا تعملها معايا إنك تخبرني بذلك وما تجدش في نفسك بقى هو ده اللي هيقول لي أيوة بقى هتلاقيه بقى إيه عايد لي على السقطة واللقطة يطلعني بقى أنا اللي بتاع عشان يطلع نفسه هو اللي جدع يا عم أنت مالك أنت بالقصة دي أنت بتشوف نفسك أنت مالك بيه اللي يقول لك على عيب من عيوبك اقعد بقى تقول لعله صح يمكن هي دي قلت لكم مرة الشيخ يعقوب كنا في الدرس فواحد قال له انت شايف نفسك قوي كده فالشيخ راح قالها في الدرس قال واحد بعت لي بيقول لي انت شايف نفسك قوي فبص على الصف الاول والثاني يا جماعه ايه الكلام ده لا يا شيخنا ده انت امام الائمه وانت بتاعه يا شيخنا ده انت ده انت ده انت الكلام بقى ليه انت عارفين المسكتيه فالشيخ بقى ما بس شوال شفتوا قله الادب والقذاره بتاعه الاخوه اللي طالعين يعملوا كده سوء التربيه وراح رمى بيها بقى في وش البتاع حسيت كده راح قال ايه والله ممكن تطلعوا كلكم انتم منافقين والواد ده اللي جاب التايهه باللفظ كده يعني ما تتغرش انت باللي قاعدين بيسقفوا الكلام ده بالعكس يخليك تقف مع نفسك وتجدد من امورك وتجدد توبتك و قال ميمون بن مهران قولوا لي ما اكره في وجهي لان الرجل لا ينصح اخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره عايز تنصحني يبقى تقول لي الحقيقه باسلوب جيد اتقبله لكن قول لي الحقيقه ما تقعدش تراوغ الشبهة الثامنة ما عنديش حد يشجعني أهل الدلع بقى والدلع ده ما فيش أكتر منه دلوقتي بالذات مع الميوعة والخنوثة اللي طالعة في اليومين دول أشباه الرجال محدش بيشجعني محدش واخد بايديا محدش واقف معايا محدش مش عارف ايه ده شغل الرجاله ده هذه علامه على قله الاخلاص طب يا شيخنا الاحاديث اللي انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه اه اه اه والصاحب ساحب كما قال سلفنا الصالح والمرء على دين خليله والتعاون على البر والتقوى امر مهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اه اه اه لكن مش معنى ان لا تجد ان تتوقف التوقف علامه على قله اخلاصك وعدم وجود هذا الرفيق المعين في هذا التوقيت هو الاصلح لك لأن الله غني يعني هو لو جاب لك واحد يشتغل معاه هتشتغل آه طب خلاص هيبعته لك بس أنت بتتعلم زي ما بقول كده مفيش علماء مفيش حد يخلينا نعرف نطلب العلم مفيش النهارده عباد مفيش النهارده مفيش مفيش هلك الناس فهو أهلكهم إنما أهل الإيمان لسان حالهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا في طبقات ابن سعد قال الربيع كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل قال ابن الجوزي كلمات ذهبيات تكتب بمداد الذهب وبماء العيون في صيد الخاطر والصدق في الطلب منار أين وجد يدل على الجاد وإنما يتعثر من لم يخلص عايز تعرف الصادق من الكاذب عايز تعرف الذي على الجادة ممن هو بعيد عنها امتحنه امتحان الصدق هذا ويدل على ذلك استقامته أو تعثره مش معنى كده أنه هو مش هيفتر لكل عمل فترة وشرة مش معنى كده أنه مش هيبقى طول الوقت هو بيجري لا في أوقات بيبقى بيمشي فيها لكن لا يتعثر ما يجيبش من ورا تاني قال في السير قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتا دفنت في موضع القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا روح المدينة وأهل المدينة بيحبوك جدا فبلاش تبقى بعيد عن ذلك حتى إذا جاءك الأجل مت هناك فتدفن ويبقى القبر الرابع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عمر بن عبد العزيز فقال والله لأن يعذبني الله بغير النار أحب إلي من أن يعلم من قلبي أني أراني لذلك أهلا أنا اتحط هنا هو ده بقى هو ده المشغول بعيب نفسه هو ده المشغول بذم نفسه فلذلك بلغوا هذه المنازل الشبهة التاسعة القاء اللائمة على الآخرين والتشاغل بعيوب الغير وهي قريبة مما سبق لكن فيها معنى أريد الإشارة إليه ذكره السري السقطي قال ما رأيت شيئا أحبط للأعمال اسمعوا بقى العقوبات أحبط للأعمال أفسد للقلوب أسرع في هلاك العبد أدوم للأحزان أقرب لمقت الرحمن ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه ونظره في عيوب الناس مشايخنا علمونا أنه اللي انت مشغول بيه ده ذنبه ظاهر والمصيبة في أصحاب الذنوب الباطنة فأنت قاعد تقول بص الراجل يشرب سجاير بص الراجل عامل ازاي ومسوي بص بص بص بص يا عم ده فضح على الملأ وذنبه ظاهر إنما أنت مستور وذنبك باطن والمصيبة في الذنوب الباطنة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاشغل نفسك بعيبك وقل أنا من عيوبي على يقين ومن عيوب الناس على شك اسمعوا بقى عشان يبقى منهجية في هذا أيضا كلام لابن القيم في غاية الخطورة عشان بتوع الجرح والتجريح وعشان البلاوي اللي طلع لنا دي شوف ابن القيم يقول ايه ومن قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يتحمل أدنى خبث ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وقع في ذلك حاطب في قصة فتح مكة فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ذلك ما كان له من المشاهد العظيمة فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان الصدقة العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل كتفه وساد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة قال أوجب طلحة أوجب طلحة وجبت له الجنة الكلام في مفتاح دار السعادة في الجزء الأول صفحة رقم 176 حتى تراجعوه لأنه كلام نفيس وقاعدة في أخطر ما يكون اجعل لك نهرا من الحسنات بحر من الطاعات ليغفر لك هذه الهفوات وتغفر لك تلك الزلات وتنشغل أنت بذلك إن الحسنات يذهبن السيئات من أعذار المتقاعسين العبثية فتراه وده غالب الناس وغالب حجج الناس برضه يتنقل في الأعمال الخيرية على هيئة المذاق فكل يوم في عمل وكل يوم له منهج وكل يوم له طريقة يمدح في يوم من الأيام منهجية معينة وتيار معين وأسلوب معين وشيخ معين وبعد ذلك يتنقل إلى غيره وبعد ذلك بعد أن قال باب الدعوة وأعمال الخير شوية يقول لك لا لا مش هي دي خلينا في الصلاة شوية ينقل لكذا ينقل لكذا ينقل لكذا وفي الأخير يسقط لأنه لا يرضيه شيء بعد أن يجرب كل الميادين ولو أخذ ما يناسبه والأفضل في حقه لنال خيرا كثيرا قال ابن القيم في عدة الصابرين وها هنا أمر ينبغي التفطن له افهم قواعد الطريق إلى الله تبارك وتعالى وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره يعني فالغني الذي بلغ ماله الكثرة ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل من قيام الليل وصيام النهار وده خطأ بيتعمل مع أهل الطبقات العليا في دعوتهم فتيجي تقول له تعمله أنا مجرب الكلام ده أعمل درس في الذكر تلاقي كله قاعد بيسقف درس النهارده جامد قوي درس في الدعاء تمام اعمل له بقى درس في النفقة يطلع 50 جنيه هنهزر يعني فين بقى سبق درهم ألف درهم وما تيجي تقول له لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قلت لكم مرة عملت الكلام ده وكان في أخوات فبعت لهم كل واحدة تقول هتنفق إيه في سبيل الله راحت واحدة بعت تقول هأنفق توكة في سبيل الله والله العظيم توكة أصل التوكة دي عزيزة قوي قوي عليا بنستعبط احنا في الطريق تيجي تقول له يعني انت النهارده لو ان شاء الله انا تطلع تصيف لك في اوروبا ولا تروح تاخد لك شاليه في ساحل وتعمل لك هتصرف لك قد ايه ولما نيجي نتكلم في النفقه في سبيل الله يبقى موضوع تاني فده خطأ ده بابه هنا فعلينا أن ندعوه هنا والآخر تجده شجاعا شديدا يهاب العدو من سطوته فوقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج وأفضل من الصوم وأفضل من الصدقة وأفضل من التطوع فراجل عنده القدرة البدنية دي وعنده القوة النفسية دي وعنده الطاقة دي بعد كده نقول له نفرغ الطاقة في غير محلها والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من أن يعتزلهم ويفرغ للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح ما الرجل العمري لما بعث للإمام مالك يقول له الحق بنا قال له احنا متفرغين للطاعة فتعالى يا عم سيبك من الكلام اللي انت قاعد تعمله ده كلام وقيل وقال والرد على مش عارف ايه سيبك من القصة دي وتعالى الحق بنا فقال له الإمام وبعث إليه برسالة ما أعظم ما فيها من معاني قال ما أظن أن ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه وكل ميسر لما خلق له ولم يرد الإمام تواضعا منه أن يقول فضل في علم خير من فضل في عبادة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم مقدم ما قالوش كده قال له يعني اللي احنا بنعمله إن شاء الله مش أقل من اللي انت بتعمله فكل واحد ميسر لما خلق له وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوس ساعة للنظر في مظالم الناس وإنصاف المظلوم وإقامة الحدود ونصر الحق وقمع الباطل أفضل من عبادة السنين وهنا كان لوم الله عز وجل لنبيه داود لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله بيغلق القصر علشان يتعبد الله عز وجل ويوم يجعله للنظر في مظالم الناس ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته ده شاب وليرجى له العفاف من طريق الصيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء فكنا بقى نقعد نقول له اشتغل في حاجة تانية هذا ليس بصحيح فكل ميسر لما خلق له وهنا مثال من السلف يوضح تفاوت الطاقات والقدرات مش كل واحد يعرف بابه ويمشي فيه في كتاب الزهد للإمام أحمد عن بكر بن عبد الله قال من صره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا أعلم منه ومن صره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى محمد بن سيرين إنه لا يدع بعض الحرام تأثما تأثما يعتبره حرام وهو حلال صرف كان يصنع ذلك في قصة نفسه تورعا ومن صره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناني فما أدركنا أعبد منه إنه ليظل اليوم المعمعاني يعني شديد الحر جدا الطويل ما بين طرفيه صائما يروح ما بين جبهته وقدمه يبلغ به النصب مبلغه والناس كلها تبقى في اليوم ده فترة وهو صائم ثابت ومن صره أن ينظر إلى أحفظ رجل أدركناه في زمانه وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمع فلينظر إلى قتاده فكل واحد ليه باب ده باب الورع وده باب العلم وده بابه التعبد وده بابه الحفظ والتعلم بس الأثر ده لما يعدي عليك يا عالي الهمة وتشوف أعبد وأورع وأعلم وأحفظ تهفو نفسك لهذه الألقاب عند الله عز وجل الشبهة الحادية عشر عدم الثبات على منهج فتراه يكثر من التنقل بين التيارات والأفكار وكذا والخصومات قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل فيمل فيترك الخير كله أو يصاب بشكوك واضطرابات النهاردة بقت الإخوة كل يوم والتاني الأخ فين؟ الأخ بقى ماشي ورا سين من الناس إزاي؟ هو مش عارف هو ما تعلمش اه ما هو للأسف الشديد من كتر بقى ما ايه عارف هنا وهنا وهنا عادة كده إلا ما رحم ربك يعني ما أتتنا البليات إلا اللي يجي يقول لك أنا ابتديت تكفير وشوية بشوية آه، بقيت مش عارف إيه وبعد شوية بقيت إيه وبعد شوية بقيت إيه لغاية ما بقى كل حاجة في كل حاجة فربنا يعافينا وإياكم فالثبات على المنهج فيما يعود على الإنسان من خيري الدنيا والآخرة يقي الإنسان من التردد والله لم يذكر التردد إلا في موضع الذنب فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فإياك والتردد فإنه من أعظم القواطع عن الله عز وجل من العوائق ومثبطات الطريق الخوف والهلع من المخلوقين ومعلوم ما المقصود فتتحول المراقبة والخوف والرجاء إلى الخلق ويوسوس له الشيطان في كل عمل أو حركة بأنه مؤاخذ ومؤدب عليه ومعاقب عليه لا محالة فيترك كثيرا من الأعمال الصالحة ويترك الأمر معروف النهي عن المنكر فتتطبع نفسه بذلك ولا يتمعر وجهه في ذات الله أبدا وهذا يقال له إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال ابن القيم في الفوائد ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفها كيف شاء لم يخف بعد ذلك من شيء ولم يرجع شيئا ولم ينزل منزلة الهالكين أبدا بل ينزلهم منزلة عبيد مقهورين مربوبين مقهورين بقهر القهار متصرف فيهم ومدبر لهم فمن شهد هذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وحده سبحانه وتعالى والله هو القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا لذا قال هود لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قال ابن القيم في الداء والدواء إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى خوفا مما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فالخوف الشركي من أكثر الأعذار التي يقف عليها كثير من الناس ويتعطلون بسببها ما أنت عارف بقى مش هينفع أطلق لحيتي أنت عارف ما أنت عارف بقى مش هينفع نروح المسجد ده ما أنت عارف بقى. ما أنت عارف أنت عارف ومش هينفع ما أنت عارف بقى ماشي هو في معنى من المعاني أنه الإنسان يتوخى الحذر وأنه كذا لكن لا يصل إلى هذا النوع من الخوف الشركي بين عاملين زي اللي بيخافوا من الجن اللي هو كل حاجة يقول لك إيه لما تيجي تقول له اتق الله اتق الله بس عشان خاطر يعني ربنا يبارك لك في حالك و و و. يقول لك إن الله مستعان تقول له اتق الله بس لحسن الحاجات اللي انت بتعملها دي تدخل لك جن ومس وبتاع لا بجد وتيجي تقول له مثلا اقرأ البقرة كل يوم يقراها لما تيجي تقول له يلا بقى عايزين نشد حيلنا كده في ورد القرآن وبتاع ما بيجيش إلا عن طريق الجن يخاف من الجن أكتر ما بيخاف من ربنا الشبهة الثالثة عشر وأهم ما نتوقف عنده ضعف الصلة بالله تعالى فيقل نصيبه من النوافل من أشد ما يثبطه ويقاعسه عن الطريق مش موصول فتلاقي نوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل الصلاة يقل فيها ويزهد فيها فإذا قل زاده وانتهى وقوده تعطل عن العمل فتقاعس ولهذا كان السلف من أحرص الناس على تربية الأنفس عن طريق التزود في الطاعات في السير قال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه لكن من ساعة ما انتهى من أداء صلاة الفجر واقف وتد ما يلتفتش حتى تطلع الشمس وقال ضمر بن ربيعة حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القطب لما يبقى ما فيش خالص يقعد على الراحلة كده مستند عليها علشان خاطر يعني عارف لما تبقى أنت نايم بنقول عليها جلسة المتمكن على أساس أن هكذا كان ينام الإمام النووي ما كان ينام مضطجعا عشان يا دوبك هو بس ياخد الغفوة كده وبعض مشايخنا يصنعها ورأيته بعيني رأسي تقريبا لا ينام مضطجعا إلا قليلا فتلاقيه جل نومه أنه قاعد كده ياخد بس إيه الغفوة دي اللي هي تاخد قسط من الراحة لنفسه طبعا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا بس احنا بنذكر أثار اللي عن السلف قد إيه بلغ بيهم الجهد وحمل أنفسهم إلى الله وقال إبراهيم ابن سعيد الجوهري حدثنا بشر ابن المنذر قال رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع كأنه أعمى من الخشوع لما تشوفه كده تحس ان هو الراجل ده مش شايف حاجة من كتر تركيزه تحس ان عينه لا تطرف أثناء الصلاة وأثناء التعبد وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء وكانت أمه تدخل منزله وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطبا من دموعه في الليل وهذا ابن المنكدر يقول إني لأدخل في الليل فيهولني فأصبح حين أصبح وما قضيت منه أربي الليل هيخلص الليل هيخلص ولسه ما عملتش لسه ما خلصتش لسه ما سويتش وعن ابن جريج قال صحبت عطاء ثماني عشرة سنة وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مئتي آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك وهو خلاص الراجل بقى طاعن في السن بقى عنده 80 سنة ولا حاجة وتلاقيه خلاص يعني ما يقدرش يصل طول يروح قايم مصلي بال 200 آية ما يتحركش منه حاجة وعن نسير قال كان الربيع يبكي حتى تبل لحيته من دموعه فيقول أدركنا قوما كنا في جانبهم لصوصا احنا لما نتحط كده ونتوزن بالسلف او نتوزن يا سيدي بلاش عشان انتوا لما نيجي السلف احنا منه السلف نتوزن بأخيار العصر نطلع حرمية ده ليس بشأن ناس يتعبدون الله عز وجل ويريدون الله والدار الآخرة بعض المتقاعسين ودي فتنة بقى مفيش أكثر من كده الرابعة عشر فتنة الجواز فيتقاعس بإيه بقى يتقاعس إما أنه يتزوج فيفتن أو يتأخر عن الزواج فيفتن قال الإمام مالك ينطلق أحدهم فيتزوج ديباجة الحرم من ديباجة الحرم دي كانوا يسمون هذا اللقب لأجمل الناس يتجوز له بنت بقى مفيش بعد كده يتزوج بنت صاروخ وخاتون امرأة ملك الروم وعايز بقى يتجوز البت الأمريكاني والنظام اللي مش عارف ايه يا حبيبي عشان ما احنا بنضحك والله إخوة بيبعتوا لما تيجي تقول لهم انت عايز تتجوز ايه فيبعت لك الشروط يبعت لك يقول لك ايه الجسد فرنساوي والبتاع مش عارف ايه انا قاعد بيجمع لي مش عارف بقى يبقى ايه طيلياني وايه هيبقى انجليزي وايه ايه الهم ده وفي الاخر خلاص هياخد واحده تايواني اكيد يعني يقول لك ايه وخاتون امرأة ملك الروم أو ينطلق إلى جارية فقد سمنها أبواها وطرفوها واخد بالك يعني ايه أبوها مدلعها ما هو ده يا حبيبي والله العظيم ما هو ده والله العظيم اللي موجود ما هي اصل دي ايه الدلوعة واللذيذة واللي هتعمل وهو عايز حظ نفسه وما قلناش انه ما ينكحش مطاب لكن هي دي يعني لما تتحط أول مثلا ما يقعد مع دي بعد كده بقى لسه ما حفظتش لسه ما التزمتش لسه ما تعملش يخرج يضحك أنا بشوف الشباب يخرج من بعض الرؤية الشرعية هي النظام مية مية يا شيخنا هو ده طب يا ابني ايه الأخبار عملت ايه لا هي في الأول بس شغالة إن شاء الله خلاص هو ده قد سمنها أبواها وطرفوها حتى كأنها زبدة عارف اللي اللي بيقول لك يعني خالص بسكويتة أهي دي البسكويتة حتى كأنها زبدة فيتزوجها اتجوز البسكويتة فتأخذ بقلبه فيقول لها أي شيء تريدين فتقول خمارا حسنى هات لي فستان حلو هات لي مش عارف ايه هات لي ايه وأي شيء تريدين فتقول كذا وكذا عايزة ايه يا حبيبتي ذهب خذي حبيبتي عايزه بتاع خلاص ما فيش اي مشكله قال مالك فتمرط والله دين الرجل ضاع دين الرجل ذلك القارئ الراجل كان حافظ قران والراجل اللي كان بيتعلم العلم على ايدينا والراجل اللي كان هيبقى ملتزم وكان هيبقى ويدع ان يتزوج يتيمه ضعيفه فيكسوها فيؤجر ومن ده للصبح بقى وانا بيتبعت لي حاجات من احوال الاخوه في الرؤى الشرعيه والبنات بتصوت بيحصل فيه ماشي عادي انا ادخل واقول مش مناسب عادي دي مسألة مش هيجادل فيها ما احنا لسه قايلين فانكحوا مطاب لكن للأسف الشديد بتبقى بإهانات نفسية وإهانات صعبة جدا والكلام بيبقى يعني حتى مش هو بيخرج بلطف وبيخرج باعتذار مادي مثلا انه مش هقدر مش هعمل مش هسوي لا بيوصل الرسالة على طول انه لا ما ينفعش احنا عايزين الجمال الفرنساوي فتنة الزواج هذه من أشد التقاعس لأنها بتبين شهوة الناس أنا بعض الناس لما عارف أنه إيه أن المشايخ بتتكلم في مسألة التعدد وكذا واحد كان من رجال الأعمال قال أحلى حاجة في القصة دي من ساعة ما التزمت الحتة دي أحلى حاجة هي دي المخمخاني في القصة كلها فهو إيه عنده استعداد يمشي ورا الشيخ فلان والشيخ فلان لأن القصة دي حلوة حنينة طبعا وبعد كده فتن احنا ما بنسعاش في هوى الناس والمسألة مش كده المسألة ليها شرع المسألة ليها ضوابط لازم كل واحد يحطها في الاعتبار حتى لا يكون محلا للفتنة دائما نقول في مسألة الفتنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم العبد يكره الموت والموت خير له من الفتنة أو أنت بتتجوز عشان إيه؟ عشان حظ نفسك طب يا عم خدت حظ نفسك وبعدين أين تذهبون؟ إنما أنت بتعب في نفسك عندك أسباب شرعية عندك أمور معينة الأمر ده لا مجال لذكره والتوسع فيه لكن يبقى ليه هدف مش الهدف بقى أن احنا العيشة الطرية والحنينة يعني أخيرا الشبهة الخامسة عشر وبها نختم عدم التوازن في جوانب العبادة وإعطاء كل ذي حق حقه فهذا يسبب التقاعس عادةً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فينشغل بجوانب الخير وطرقه وينسى بعض الواجبات فهو مركز في الصلاة والذكر وسايب بر الوالدين وصلة الأرحام فهو مركز في العلم وسايب جانب التعبد فهو مقطع نفسه في الدعوة وسايب الأشياء الأساسية في حياته اللي لازم يقيم بها دينه من تعبديات ومن ومن ومن فهذا الأمر التوازن احنا قلنا الملتزم هو المتزن غير كده يؤدي إلى التقاعس عشان كده في حاجات بتبقى تقيلة قوي عليه فهو لا لا شهوته في العلم فهتدي له كتاب يقعد عليه من هنا للصبح تقول له طب صلي ركعتين لما نخلص المسألة دي والعكس ربنا فتح عليك في باب الصلاة وكذا كذا طب يلا شد حيلك في حفظ القرآن اه كل ميسر لما خلق له بس في حاجات لازم الكل يبقى وصل لها ففي تفاوت اه في حاجة هي عالية قوي عندي في العبادة مثلا والعلم أقل شوية والدعوة أقل شوية لكن ما يبقاش خالص هنا وخالص هنا لازم يحصل توازن ما بين الأمور كلها لكي يكون بحق عنده هذا المفهوم الالتزامي الحقيقي فإذا أردت أن تطلق حماسك فتخلص من هذه الخمسة عشر عذرا من أعذار المتقاعسين وكما نختم دائما نختم ببعض محفزات الهمة وأنا سأذكرها سريعا في رسالة الشيخ السعدي ذكر أن الأشياء التي يضاعف بها الأجر علي الهمة ده بيبص على العالي دايما قال 18 حاجة هذكرها لكم كده من غير تعليق عشان تمسك في أي واحدة منهم علشان ما تبقاش بالتاجر غلط انت شغال بس مش شغال تاجر شاطر احنا عايزينك تاجر ماهر ايه الأشياء التي يضاعف بها الأجر واحد تحقيق الإخلاص والمتابعة كل ما تزداد إخلاصا كل ما تزداد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضاعف هذا العمل وقد يضاعف هذا العمل إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء اثنين الرغبة في الخير وقوة الإيمان وصحة الاعتقاد كلما كنت أعلم بالله كلما كنت أعرف بالله كلما زاد إيمانك ويقينك بالله وظهر ذلك في رغبتك في الخير كلما زاد أجرك عند الله ثلاثة عموم نفع العمل للإسلام بعض الناس تلاقيه بيفكر بطريقته هو أحد الناس لسه في مسجد من المساجد بيقول لي جاءني رجل وقال أنا عايز أركب تكييف في المسجد قلت خير فالمال كان أكثر مما سيتبرع به فقلت له طب خلاص هات مراوح وحطها في مصلى النساء ونعمل كذا ده أنفع للمسلمين فإذا به يأتي بساعة ساعة ثمنها رقم ساعة تتحط كده شكلها شيك وفيها مواقيت الصلاة و و شيء من الطرف يعني, يعني مش هتفرق قوي قوي يعني الموضوع ده طالما احنا محتاجين الأهم ماشي حط حاجة زي كده بس في حاجات في المسجد أهم فلا يراعي مصلحة الدين أو مصلحة النفع المتعدي وإنما يراعي هو عجباه بقى ان هو كل ما هيخش يصلي يبص ايه الساعة بتاعته محطوطة فأحيانا بعض الناس لا تفكر بهذا بشكل جيد عموم نفع العمل للإسلام وعظم وقعه وأثره ويدخل تحت ذلك أمور كثيرة بأن يجاهد ببدنه وماله ويجاهد في تعلم العلم النافع وجاهدهم به جهادا كبيرا ومشاريع الخير والأعمال التي تدخل تحت مسمى الصدقات الجارية أربعة الشراكة في الخير المتعدي والاجتماع على العمل يعني إيه؟ يعني إن تنافسنا معا على طاعة فأعنتني وأعنتك واشتركنا على هذه الطاعات يكتب الأجر مضاعف لأنك أنت أعنتني ولولاك ما كنت لأبذل هذا البذل ولولاي ما صنعت أنت كذلك فآخذ أجرك وتأخذ أجري جميلة بقى في التنافس في الطاعات خمسة التسبب في الخير ودلالة الناس عليه الدال على الخير كفاعله الدعوة بقى وأن أنت تتسبب في أحداث خير للناس وتدل الناس عليه إن شاء الله حتى برسالة هاتف تبعت تقول في درس كذا في وضع كذا في أي شيء من هذه الأشياء فيعظم الأجر ستة كبر النفع للعمل كالإنجاء من المهالك واحد في حالة حرجة واحد هيموت وعنده مرض مستعصي ومحتاج عملية والعملية مكلفة وانت جمعت له المال وأنجيته من هذه الهلكة أو إزالة ضرر أو كشف كربة واحد عليه دين شديد فسعيت لكي تخفف عنه هذا الأمر وتكشف عنه هذه الكربة يبقى عمل متعدي قوي لأن الإنسان ده كان هيهلك ويمكن كان يضيع خالص يمكن كان يفتن ويضل ويمكن كان عمل حرام علشان يتكسب مال مثلا سبعة حسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب كل ما أنت رصيد سيئاتك بيقل ورصيد حسناتك ثابت العمل الحسن ده بيزيد شوفوا قد ايه يعني العملية أنا ممكن أزود قوي حسنات بس بعمل شوية سيئات برضه فكده حبوط إنما أنا موقف الحسنات والسيئات قاعد بهبط فيها يبقى العمل ده يعظم عند الله أجره فحسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب ثمانية رفعة العامل ومقامه العالي في الإسلام فمش عايز تساوي عالم رباني هتساويه بعامل عابد لا شك العالم أعلى فأثره أوقع ده يقف لله مواقف لا يقفها العابد فبالتالي رفعة شأنه فعشان كده العالم ده لو صلى ركعتين في الليل صلهم بما يتيسر قد تكون بمقام عبودية الآخر لأن ده واقف على ثغر آخر والمجاهد في سبيل الله نفس الحال وهكذا رفعة العامل ومقامه العالي في الإسلام تسعة الصدقة من الكسب الطيب مما يضاعف العمل أنا لخصت لكم الرسالة والشيخ ليه رسالة اسمها الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب الشيخ السعدي وشرحها محمد ابن إبراهيم الحمد وهي طبعة دار ابن خزيمة عشان اللي عايز يرجع للتفاصيل دي كلها احنا لخصنا بس النقاط نفسها الرسالة هو الشيخ بيشرح فيها باستفاضة المعاني كونك تتصدق تضاعف عملك يعني انت تصدقت فضاعف عملك الآخر مش ضاعف فقط الصدقة التي كسبتها من كسب طيب ده كانت سبب في علو شأنك عند الله عز وجل فكان هذا سبب في مضاعفة أجرك كاملا الأمر العاشر شرف الزمان رمضان العشر الأول من ذي الحجة الأيام المباركات المعلومات هذه يضاعف فيها الأجر عند الله عز وجل لذلك يستحب فيها الاجتهاد في الطاعة شرف المكان أن تكون في بيت الله الحرام في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضاعف أجرك بوجودك في هذا المكان 12 العبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي الناس كلها قاعدة ملهية في الكورة وملهية في الأفلام وملهية في كذا وأنت تعبد الله عز وجل ليلة راس السنة والناس قاعدة بتعمل موبقات وانت قائم تستدفع عن الناس هذا البلاء النازل بهم لولا عباد ركع وبهائم رتع وأطفال ردع لصب عليكم العذاب صبا الشارع حث على التعبد في أمور من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إلى غير ذلك في فضائل الأيام المعلومة التي يستحب فيها التفرغ للطاعة 13 القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والخارجية اللي هو مش قادر يعني النهاردة أنا راجع تعبان ومش قادر أقوم فعندي مئة حاجة بتقول لي نام نام نام وأقعد أجاهد في نفسي لغاية ما أتي بوردي أو حتى بس أسقط هذا الأمر عني ففي معارضات نفسية شديدة وفي معارضات خارجية شديدة الموقف مش موقف إن أنا أتعبد فيه خالص ده الدنيا لغط ومشاكل و ومع هذه المعارضات يقاوم ويجاهد ويطلق حماسه ويتحدى هذه الأمور الخارجة 14 الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل أنا النهاردة كل ما هجود في العمل كل ما هيضاعف أجر العمل وكل ما أرتقي في مقامات الإيمان أنا كنت مسلم بقيت مؤمن بقيت محسن فلا شك يضاعف الأجر بسبب ذلك 15 الآثار الحسنة للعمل في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه ده عليا العمل ده رقق قلبي فالعمل ده أحدث في الخشوع فالقلب طهر فلما القلب طهر بقى العمل أزكى لأن العمل اللي بعديه هيطلع من قلب أنقى فبالتالي يضاعف أجره فحسنة تؤدي إلى حسنة بعدها 16 إسرار العمل صلاة الرجل حيث لا يراه الناس أفضل عند الله عز وجل من صلاته حيث يراه الناس ب 25 ضعفا من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليصنع فليفعل إصرار العمل العمل لا يراه أحد لا يطلع عليه مخلوق كائنا من كان إعلان العمل إذا كان هذا هو الأنسب عكسها صدقة فأجي يا جماعة في عندنا حالة كذا كذا كذا فمن يجمع له المال فيأتي واحد ويقول علي بألف فيغير فلان فيقول وأنا بكذا وأنا بكذا فيكون أنفع للمسلمين وأنفع لذوي الحاجة أخيرا الصبر بكافة أنواعه الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية والصبر حال الابتلاء لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعلن الثورة الإيمانية ونتخلص من هذه القيود ونحاول أن نأخذ بهذه الأسباب لمضاعفة الأعمال ليكون الشأن غير الشأن ولتحل هذه الروابط والقيود الحائلة بيننا وبين الله عز وجل فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي هممنا وأن يجعلنا من أهل التنافس على الطاعات وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية وأن يجعلنا دائما أبدا في مرضاته سبحانه وتعالى أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم